إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم المجموعة الثانية الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الثاني من المجموعة الثانية
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء يتعلق بآخر شروط الحديث الصحيح وذلك في شرحنا لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله وذكرنا قبل ذلك أن شروط الحديث الصحيح خمسة جمعها السيوطي رحمه الله في قوله حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا هذه شروط الحديث الصحيح خمسة الشرط الأولاني اتصال السند الشرط الثاني عدالة الرواه الشرط الثالث ضبط الرواة الشرط الرابع عدم الشذوذ الشرط الخامس عدم العلة وتكلمنا بشيء من الاختصار عن الشروط الأربعة عن اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة ووقفنا وقفة يعني متأملة قليلة عند الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ يبقى عندنا ثلاث شروط المقصود اثباتها في الحديث وعندنا ايضا شرطين المقصود نفيهما عن الحديث يبقى ثلاث شروط موجبه وشرطان سلبيان بمعنى انتفاؤهما يبقى انا عندي اتصال السند عداله الرواه ضبط الرواه دول ثلاثه وعدم الشذوذ بمعنى نفي الشذوذ عن الحديث وعدم العله طيب طب ما هو الشذوذ علة أليس كذلك بلى طيب والتعاريف تصان عن الإسهاب التعاريف لما أجي أعرف أي علم أو أي جزئية في علم لازم أختصر بقدر المستطاع اختصارا لا يخل بالمقصود ما عودش أطول في التعاريف التعاريف تصان عن الإسهاب عشان كده لما بنقول شروط الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ابن الصلاح أم قايل عن العدل الضابط قال له لا اختصر طب يبقى العدل الضابط عن العدل الضابط لو قلنا العدل الضابط عن مثله يبقى اختصرنا كلمة ولا لا ما هو العدل الضابط عن العدل الضابط أده أربع كلمات لكن انا لما اقول العدل الضابط عن مثله بقوا كام كلمه بقوا ثلاثه العدل الضابط عن مثله يعني اربع كلمات وقبل كده كانوا ايه كانوا خمسه يبقى احنا نحاول نقلل في التعاريف على قدر المستطاع فعدم الشذوذ عله طب ما انا كان ممكن اقول ايه وعدم العله واخلص وبرضه الشذوذ عله من العلل قال لك ان الشذوذ اخص والعله اعم ليه العله الحاكم النيسابوري نوع العلل لعشرة أنواع هنقف عند كل نوع من أنواع هذه العلل ونذكر عليها أمثلة بحيث يتصورها طالب العلم فالشذوذ أخص والعلة أعم لكنهم نصوا على الشذوذ لأهميته وخطورته وبكل أسف الفقهاء لا يعتبرون الشذوذ ولا يلتفتون إليه في مسألة تصحيح الحديث في مسألة تضعيف الحديث عشان كده عشرات بل مئات الأحاديث الضعيفة التي ضعفها علماء الحديث بالشذوذ يصححها الفقهاء ويعتمدون عليها في إثبات الأحكام في الوقت الذي يقول فيه علماء الحديث الكبار بل قد يكون هناك إجماع من كبارهم على شذوذ حديث ما يأتي الفقيه يقول لك لا دي زيادة ثقة ويقبل الحديث ويؤسس عليه حكما مع ان المفترض ان يرجع في كل فن الى ائمته فيرجع في علم الحديث الى المحدثين كما يرجع الى النحاة في علم النحو واللغة ويرجع الفقهاء في علم الفقه ويرجع للاصوليين في علم الاصول فكذلك ينبغي ان يرجع الى المحدثين في علم الحديث ولان الشاذ ليس له قاعده تنضبط فعسر على كثير من الناس الا من افنى عمره في طلب الحديث بحيث اختلط بشحمه ولحمه صارت له فيه ملكه واحنا نبهنا على هذا المعنى قبل الكلام في بحث الشاذ. لاجل هذا ذكر الشاذ من باب الالتفات اليه. العلماء يقولون افراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام. يفيد الاهتمام بالخاص. العلة من أغمض علوم الحديث يمكن الثلاث شروط الأولانيين اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة يعني الدنيا ماشية وتقدر لو أنت بتكشف مثلا في كتاب زي تهذيب الكمال أو أي كتاب من كتب الرجال تقدر تعرف الراوي ده عدل ضابط ولا مختل الحفظ ولا الكلام ده كذلك برضو بمسألة السنين تعرف إذا كان السند متصل ولا منقطع بين الرواة ممكن الثلاث شروط الاولانيين تسلك فيهم انما الشرط الرابع والخامس ده بقى يتميز به اهل الحديث واحنا بنعرف قدر الرجل في علم الحديث بقدر اتقانه للشرط الايه للشرط الرابع والشرط الخامس فالشرط الخامس اللي هو عدم العلة العلة على نوعين وده تعريف عام هذا تعريف عام علة لا تقدح وعلة قادحة تمام زي البني آدم ساعات يجي له مرض لا يمنعه عن ممارسة حياته لكنه معلول عنده زكام عنده رب عنده يعني وجع في رجله هي ده علل ولا لا لكن هل تقدح فيه تقدح في الحركة بتاعته تقدح ان هو يروح يشوف شغله ينزل المحل بتاعه لا فهنمثل للعلة غير القادحة بالمرض الخفيف يقول لك لا يمنع ان هو يمارس عمل مع ان عنده علة وهناك علة قادحة مثلا جاله ذبحة أم رائد جاله شلل أم رائد طب ده ما يقدرش يمارس شغل فيقول لك دي علة قادحة قادحة يعني يعني علة مؤثرة أثرت على نظام حياته فكذلك العلة في الحديث هناك علة لا تقدح وده مش الموضوع بتاعنا ده مش الموضوع بتاعنا العلة التي لا تقدح مش موضوعنا احنا موضوعنا عدم العلة أي عدم العلة التي تقدح فالعلة التي لا تقدح احنا في بحث الشاذ يمكن سقنا أمثلة عليها اللي هو اختلاف الايه؟ التنوع اختلاف الايه؟ التنوع زي الحديث اللي هو ايه اللي رواه مسلم عن مالك وعن ابن عيينة وعن عبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن الزهري ها عن أبي بكر ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الحديث ده رواه معمر ابن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ايه اللي حصل حصل حاجة يعني في الاسناد مين اللي اتغير اتغير شيخ الزهري احنا عندنا الزهري يرويه عن ابي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم يبقى شيخ الزهري مين ابو بكر ابن عبيد الله يا سيء الحفظ انتوا ايه واكلين فول قبل ما تيجوا ولا ايه شوف في محاضرة المصطلح تيجي بطنك خفيفة خلاص تاكلش وانت جاي محاضرة المصطلح ما تاكلش يعني تكون ايه ما انتش جعان قوي وفي نفس الوقت ما تدبهاش عشان تسلك معاك ماشي طيب شيخ الزهري مين ابو بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب تمام عن عبد الله بن عمر اللي روى الكلام ده عن الزهري مين مالك لا مش معمر مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر الثلاثة دول يروون الحديث عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر فجاء معمر بن راشد رواه عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر فاللي حصل ان شيخ الزهري اختلف الثلاثة دول مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر خلوا شيخ الزهري أبو بكر بن عبيد الله معمر بن راشد خلى شيخ الزهري سالم ابن عبد الله بن عمر خلاص العلماء نظروا في المسألة دي رواية مين أرجح طبعا ده بادي الرأي لحد ما نشوف شغلنا احنا هيبقى لنا شغل لكن بادي الرأي أول ما تبص كده عندنا قاعدة عامة يقول لك إذا تتابع الثقات على رواية حديث فالحكم لهم إذا خالفهم واحد الكلام ده كلام إيه؟ كلام عام إلا إن إحنا بقى بجهد بقى مننا نحقق إن الواحد ده ما غلطش ودي مش ايه مش ضربة لازم يعني خبط لزق كده جدعنة لا كل حاجة لها قواعد وإن كانت القواعد كلية لكن في الآخر القواعد الكلية بيرجع إليها تمام فالحد كده بادي الرأي يبقى مالك وابن عيينة ودول بقى من أصحاب الزهري أنتوا عارفين أصحاب الزهري الكبار كم واحد ثلاثة مالك وابن عيينة ومعمر فمالك وابن عيينة الاثنين اجتمعوا معهم عبيد الله بن عمر كمان ثقة ثبت على جعل شيخ الزهري أبو بكر بن عبيد الله معمر وهو برضه واحد من الأفراد عن الزهري خلاه سالم البزار الترمذي أبو حاتم الرازي قال لك رواية الجماعة أرجح لكن البيهقي روى عن عبد الرزاق انه سأل معمر انه قال ايه ان سفيان بن عيينه قال لمعمر ما سمعت الزهري يذكر الا ابا بكر طب مين اكبر معمر ولا ابن عيينه ها اكبر في السن واقدم في اخذ الحديث من الزهري معمر طبعا معمر اكبر ها ابن عيينه ها يعدو اللي دخل ابن عيينه على الزهري معمر وكان سفيان بن عيينة كان صغير السن آنذاك وأول حديث سمع ابن عيينة في حياته كلها من الزهري كان له قصة لما دخل بقى معمر خد سفيان بن عيينة ودخل على الزهري فالزهري قال لهم تحبوا بقى أحدثكم بعشرين حديث قصير ولا بحديث سقيفة بني ساعدة واخد ثلاث صفحات فقالوا له ايه حدثنا بحديث سقيفة بني ساعدة طب ده ثلاث صفحات وابن عيينة كان لسه ايه كان لسه صغير وما كانش مستعد قوي الكلام ده فما عرفش يضبط حديث سقيفة بني ساعدة فرواه عن معمر عن الزهري عشان الزهري كان معمر كان أضبط لحديث سقيفة بني ساعدة من ابن عيينة خلاص والقصة دي موجودة في مسند الحميدي فهو معمر بن راشد أبو عروة البصري ده أكبر سنا وأقدم في الأخذ من الزهري من سفيان بن عيان فالبيهقي روى عن عبد الرزاق قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني ده أحد الإيه الملازمين لمعمر بن راشد أحد الثقات الكبار الملازمين لمعمر بيقول إن ابن عيينة قال لمعمر أنت إزاي بترويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مع إن الزهري دايما كان بيرويه عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر فمعمر قال له إيه قال له قد يكون الحديث عند الزهري عن النفر فمرة يرويه عن واحد ومرة يرويه عن واحد فاكرين زي حديث ايه؟ اهو ده ده الاشكال بقى لازم يكون الطلبة مذاكرين الكلام ده انا قلته قبل كده والمثال اللي انا بقوله ده انا قلته في بحث الشاذ برضه زي حديث الافك مش الزهري بيرويه عن اربعة من مشايخه ها بيرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بيرويه عن عروة ابن الزبير وبيروي عن اثنين كمان لكن مرة يروي عن واحد ومرة يروي عن اثنين ومرة يروي عن أربعة ومرة يروي عن ثلاثة فدي طريقة للزهري كانت معروفة ممكن يكون الحديث أخذوا عن أربعة من شيوخ أنا خدت الحديث مثلا عن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع فمرة أذكر عن الألباني وحده ومرة أضم الألباني لابن باز الاثنين ومرة أجيبهم الثلاثة ومرة أروي عن كل واحد لوحده يبقى الحديث عندي عن هؤلاء النفر لكن مرة ممكن أروى عن واحد بس مرة عن اثنين مرة عن ثلاثة فمعمر بيقول له الزهري قد يكون الحديث موجود عن واحد واثنين وثلاثة فمرة روي عن واحد مرة روي عن اثنين فلعله لما ذكره لكم رواه عن أبي بكر بن عبيد الله وحده ولما ذكره لي رواه عن سال قال البيهقي هذا محتمل ورجحه ابن حبان يبقى أنا عندي دلوقتي العلماء اختلفوا الترمذي أبو حاتم الرازي الدرقطني قالوا ان روايه الجماعه ارجح انا بقول ان الروايتين كلاهما صحاح ليه الحاجه الاولانيه لان معمر روجع فثبت على روايته وثبت على حفظه ودي مسألة قوية جدا ما أقدرش أوهم معمر بن راشد طالما أنه نوظر وروجع قال لا الحاجة الثانية أن معمر لم يتفرد به بل تابعه عقيل بن خالد وتابعه حوالي أربعة من أصحاب الزهري يبقى لم يتفرد به يبقى فعلا الزهري ممكن يرويه كده يرويه كده ده في الحقيقة اسمها علة من جهة الشك وليس من جهة الاصطلاح دي زي العلة اللي ايه اللي احنا من واحد انفلونزا كده وماشي في الدنيا بيجري اهي علة صحيح لكن مش مش مضيعاه خلاص مش ده البحث بتاعنا يعني نحن لا نبحث الآن في العلة التي لا تقدح وإن كان طبعا السيوطي رحمه الله في الألفية برضه ذكر النوعين من العلل ذكر النوع الأول الغامض اللي هو المخصوص ببحثنا وذكر النوع الثاني وهو النوع اللي, اللي احنا بنتكلم عنه الآن فقال رحمه الله وعلة الحديث أسباب خافت تقدح في صحته حين وفت مع كونه ظاهره السلامه فليحدد المعلى من قد رامه يعني الذي يروم ويريد انه يصل الى المعلى لابد يحدد العله بتاعته فليحدد المعلى من قد رامه ما رؤي فيه علة تقداح في صحته بعد سلامة تفي يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي يعني الحافظ إذا أراد أن يدرك علة حديث فيدركها بتفرد الرواة والخلف أي الاختلاف بين الرواة في الحديث مع قرائن أخرى قرائن زي إيه زي إن حصلت مناظرة بين سفيان بن عيينة ومعمر قال لك لا هو كده والدليل على أن أنا لم أهم كذا وكذا وكذا قال لك دي قرائن مهمة من القرائن برضو أن يكون الراوي وشيخه من بلد واحد مصري يروي عن مصري فخالفه رازي أو مكي أو شامي عن الشيخ المصري من نقدم نقدم المصري طبعا ليه لأنه مصري من أهل بلده لا زئل الشامي ده جاء قعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة لكن أنا لابد أعيد له على طول لازمته عشرين سنة فما يجيش واحد شامي ها يقعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة يبقى أحسن مني وأنا اللي أفنيت حياتي في مجالسة هذا الشيخ دي قرينة بلدي الرجل أعلم به أهدي من القرائن اللي الحفاظ ممكن يحطوها جنب الرواية المخالفة فيطلع بترجيح أن الرواية دي هي الأقوى أو هي الأضعف إلى آخره ده الكلام في العلة القادحة اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله أما النوع الأولاني اللي هو مش موضوعنا وإحنا برضه هنوضحه بمثال أكثر يقول في السيوط رحمه الله ومنه ما ليس بقادح كأن يبديل عدلا بمساو حيث عن قال لك آه، راوي غلط وحط راوي مكان تاني بس الاتنين ثقات يعني مثلا المثال اللي احنا قلناه الزهري عن ابي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر طب ما ابو بكر بن عبيد الله ثقة وسالم ابن عمر سالم بقى سالم ابن عمر ابن عبد الله بن عمر يعني ثقة ثق فقال لك لو واحد يعني حط غلط حط واحد مكان واحد ما يضرش الحديث ليه قال لك لان الجميع ثقات هتقول لا هو غلطان يحط سالم لا غلطان يحط ابو بكر بن عبيد الله الاثنين ثقات هو المشكله ان يحط ضعيف مكان ثقه زي ما حصل لابي اسامه حماد بن اسامه كان يتلخبط في عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ده ثقه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ده ضعيف فيقوم يغلط ولخبطهم في بعض فما كان عن ابن تميم الضعيف خلاه عن ابن جابر الثقه اهي دي مشكله دي مشكلة ليه؟ لأن ده يقدح في الحديث على طول. قال لك ده لا، لكن لو افترضنا بقى إن واحد زي حديث القلتين مرة يروه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ومرة يروه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، الاتنين إخوات والاتنين ثقات، قال لك كيفما دار دار على ثقة. إحنا بنقول الكلام بتاع السيوطي ده كلام أغلبي مش دائم. بل لو بدل ثقة مكان ثقة يقدح في الحديث زي ايه مثلا زي حديث رواه أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد في ذكر علماء البلاد رواه من طريق يعلى ابن عبيد أبو يوسف الطنافسي الكوفي ويعلى ابن عبيد ثقة كان له إخوات برضه كان له ثلاث إخوات غيره يروون الحديث هو ومحمد ابن عبيد وعمر ابن عبيد ثلاثتهم من رجال التهذيب يعني من رجال الكتب الست وابراهيم ابن عبيد ابن ابي اميه ده ترجم له ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ونقل عن ابيه انه قال لا باس به ولكن روايته قليل اوثق الجماعه دول يعلم يعلى ابن عبيد قال أبو حاتم الرازي هو أوثق أولاد أبيه وقال الإمام أحمد يعلى أصح حديثا من محمد ابن عبيد ويعلى ده شيخ إسحاق بن راهوي وشيخ أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة وشيخ محمد بن يحيى الزهري وهذه الطبقة يعلى بن عبيد ده روى عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار وكل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار مش الخيار اللي احنا بناكل ها ولكن بيع الخيار أي الذي فيه شرط الخيار ان ايه اختار البيعة ديت والكلام ده تمام تحفظ السند يعلى ابن عبيد عشان كده الطالب الحديث المجد ما يجيش من غير كراسة وقلم طالب الحديث المجد اللي يجي طرزان كده ايد ورا وايد قدام ده طالب فاشل عمره ما يتعلم الحديث ولو سمع الحديث كما لبث نوح في قومه هيفضل جاهل طول عمره طالب الحديث المجد لازم يجيب كراسة وقلم اللي جايين بقى يستمعوا بقى الحديث من باب يعني المحبه الحديث والكلام ده هو خلاص لا لا تثريب عليه. آه الحديث ده بيرويه على ابن عبيد بن ابي اميه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر. الحديث ده ابو يعلى الخليلي لما روى الحديث ده قال لك اخطا فيه يعلى أخطأ فيه يعلى والصواب عبد الله بن دينار بدل مين بدل عمرو بن دينار يبقى كأن الحديث إسناده بقى الصحيح الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مش عمرو بن دينار لا عبد الله بن دينار طب ما عمرو بن دينار ثقة ثبت وعبد الله بن دينار ثقة ثبت لكن هناك فرق بينهما في الرواية عن ابن عمر يعني عمرو بن دينار مثلا اتفق الشيخان على رواية حديث واحد له عن ابن عمر وانفرد البخاري بستة وعلق له حديثا يبقى دي سبعة وانفرد مسلم باثنين خلاص يبقى اتفقوا على واحد انفرد البخاري بستة وواحد معلق يبقى دي سبعة ومسلم انفرد عن البخاري باثنين ومسند الإمام أحمد مع سعته ليس فيه لعمرو بن دينار عن ابن عمر غير ثلاث أحاديث بس إنما عبد الله بن دينار عن ابن عمر كتير خالص في الكتب الستة وفي مسند أحمد تمام يبقى إذا مش كل واحد يبدل ثقة مكان ثقة أقول ليس بقادر طب إيه الدليل على إن يعلى غلط طالما إنه ثقة ثبت كده الدليل أن أصحاب الثوري خالفوه طب يعلى روى الحديث عن سفيان عن مين عن عمرو بن العاص ها ابن دينار طيب تمام طب لو سفيان عن عمرو بن العاص يبقى الحديث ايه ايه ما تلغشوش على بعض عشان اعرف مين اللي بيفهم ها يبقى منقطع لا مش معلق ولا حاجه يبقى منقطع خلاص منقطع وخلصونا ها يبقى منقطع ليه لان سفيان الثوري لم يدرك عمرو بن العاص خلاص الحديث سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مين اللي روى الحديث ده عن سفيان الثوري يعلى ابن عبيد قال لك الدليل على ان يعلى غلط الدلائل الاتيه الدليل الاول ان يعلى بن عبيد مع كونه ثقه الا ان يحيى بن معين قال كان اذا روى عن سفيان الثوري اخطأ يبقى هو بقى من أصحاب سفيان الثوري الكبار من الطبقة الأولى من أصحاب سفيان الثوري ولا نأخره؟ نأخره مش ممكن ده يكون من أصحاب سفيان الثوري من الطبقة الأولى طب أصحاب سفيان الثوري الطبقة الأولى زي مين كده؟ زي ابن عيينة؟ لا شعبة لا شعبة هذا قرين سفيان لا الحميدي ما أدركش سفيان الثوري ولا قتيبة بن سعيد أدرك سفيان الثوري إنما دول أدركوا ابن عيينة يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي يزيد بن هارون وكيع بن الجراح أبو نعيم الفضل بن دكين محمد بن يوسف الفريابي موسى بن مسعود النهدي أبو حذيفة ها أبو أحمد الزبيري لا الحميدي لا الحميدي أدرك ابن عيينة لكن سفيان الثوري ما أدركوش وهب بن جرير الجماعة دول بالذات وكيع عبد الرحمن بن مهدي يحيى القطان دول من الطبقة الأولى إنما واحد زي يعلى بن عبيد لازم أخره الطبقة الثالثة الرابعة يبقى إذا البداية أول دليل إنه إذا روى عن سفيان الثوري بيغلط دي نمرة واحد نمرة اثنين إن أصحاب سفيان اللي هم أثبت منه في سفيان الثوري خالفوه فأخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا محمد بن يوسف الفرياب وأخرجه النسائي في المجتبى سنن الصغرى والكبرى عن مخلد ابن يزيد الحران وأخرجه أحمد في المسند قال حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم وأخرجه عبد الرزاق في المصنف طبعا عبد الرزاق تلميذ الثوري وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار عن ابي مسعود النهدي ومؤمل ابن اسماعيل دول رووا الحديث عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر خلاص يبقى هذا يدل دلاله قاطعه على ان يعلى ابن عبيد اخطا على الثوري في هذا الحديث ليه لان اصحاب الثوري الكبار خالفوه في ذلك تمام كم واحد خالفوه محمد بن يوسف الريابي مخلد بن يزيد الحراني الفضل بن كيل عبد الرزاق أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود مؤمل بن إسماعيل والبيهقي رواه عن الفضل بن دكين برضه هؤلاء الستة خالفوا يعلى بن عبيد هو رواه عن سفيان عن عمرو هم رواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار ده تاني دليل على ان يعلى غلط طب تالت دليل على ان يعلى غلط ان اصحاب سفيان الثوري اللي هم معاه من نفس الطبقه رووا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر زي مين قال لك زي سفيان بن عيينة وزي شعبة بن الحجاج وزي إسماعيل بن جعفر وزي يزيد بن عبد الله بن الهاد الأربعة دول رووا الحديث عن عبد الله بن دينار مش عم عن ابن عمر يبقى ده الدليل الثالث على ان يعلى غلط طب الدليل الرابع ان عبد الله بن دينار توبع تابعه نافع فرواه عن ابن عمر كذلك وان كان طبعا ده خارج عن محل النزاع ما نذكروش خلاص تخلينا في الثلاثه الاولانيين يبقى اخطا يعلى ابن عبيد بالثلاث دلائل دول علم الحديث صعب ولا سهل مين اللي قال سهل ها علم الحديث صعب جدا صعب جدا صعب جدا يعني يعني دقيق وعايز شغل انت بقى لما تكون دارس الكلام ده شوف الغجر اللي بيتكلموا في الحديث والبخاري والبخاري غلطان والبخاري ما بيفهمش والكلام ده هو يصعبوا عليك يصعبوا عليك زي ما قلت قبل كده واحد يقول سيبويه ده مسكين مات ولم يعلم ان الحال منصوب ولا ان الفاعل مرفوع بالضم لما واحد يقول كده عن سيبويه ده يستحق الرثاء فالنهارده انا عشان اثبت حاجه زي كده بفضل الف في الكتب واجمع الطرق واعمل الموازنات واشوف كل راو في شيخه له خصوصيه في شيخه ولا لا ياهم في شيخه ولا لا بيغلط على شيخه ولا لا متثبت في شيخه ولا لا كل راوي من هؤلاء له بحث خاص يعني الستة اللي أنا قلت أسمائهم ورووا الحديث عن سفيان الثوري لازم ادور في تراجم هؤلاء واشوف ما مقدار تثبتهم في سفيان الثوري او ما اعرف ان ده في سفيان كالمسمار في الساج وده ضعيف في سفيان ده يعني على عمل الموازنه العادله ان انا اقول ده غلطان وده صحيح فلذلك كان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين ما يعني ما يتعلمش حديث يبقى جدع فيه الا ذكر بما تحمله هذه الكلمة من رجولة ومن جدية ومن يعني محبة لهذا العلم إذا السيوطي رحمه الله لما بيقول ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا كمساو له في العدالة حيث عن أي حيث روى هذا الحديث عن شيخه لا عايزين نقول إن هذا القيد إيه إن هذا القيد أغلبي كذلك يخرج من الكلام عن العلة العلة الجلية السيوطي برضو قالها وربما أعلى بالجلي كالقطع للمتصل القوي قال لك حديث متصل إسناده قول لكن علته جلية الحسن البصري عن أبي بكر الصديق إيه أخبار الإسناد ده مم. منقطع طيب وانت وانت مرسل ايه تعريف المرسل قال رسول الله لكن انا قلت الحسن عن ابي بكر ما قلتش الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث ايه يبقى مرسل لكن الحسن عن ابي بكر الصديق طب الحسن ادرك ابا بكر ما ادركش ابو بكر الصديق خلاص يبقى منقطع جميل كده طيب الحسن عن ابي بكر هندخله في العله قال لك ممكن ندخله في العله باعتبار انها عله بتؤثر في الاسناد بس مش ده موضوع يبقى اذا الحديث اللي فيه مجروح رجل كذاب ولا متروك ولا ضعيف ولا كذاب صح وان كان معلول لكن مش هو ده البحث اللي احنا عايزينه ها ولا معلى لا اي العله القادحه التي تؤثر في الحديث ولا مدخل للجرح في الإسناد زي مثلا لما يكون واحد تخن كده اهو خلاص شافوا اتنين جزارين ها فواحد قال لواحد ابن حلال مشفت ها اهو اللي ماشي تخين خالص ده هو اوعى تكون مفكر انه سمين وحلو لا لا تستسمن ذا ورم هو وارم لكن عيان ها لكن عيان انت تشوفه كده اهتيالك انه فتو تنفخه يطير خلاص تدخل معاه في مصارعه حره تجيب الارض من اول ايه من اول آه هو بقى العله القادحه كده الظاهر ان الحديث سالم سالم مفيهوش حاجه لكن فيه عله مين اللي يعرف بقى يجيب العله اللي تحت دي ايه بقى المقومات اللي المفروض تبقى في ايدك عشان تعرف تغطس تطلع بجوهره ما تطلعش بضفدعه ايه بقى المقومات الحاكم النيسابوري رحمه الله قال في كتاب علوم الحديث ان علم العله علم براسه يختلف عن الصحيح والسقيم ويختلف عن الجرح والتعديل علم ايه علم براسه هو عرف الحياه تعريف جيد جميل طلع في الاخر قال ان الميزان اللي في ايدك بقى عشان تعرف تجيب العله هو الحفظ والفهم والمعرفه لا غير لا غير وابن ابي حاتم روى في مقدمه كتاب الجرح والتعديل والمقدمه دي ممتازه كتاب الجرح والتعديل من ابي حاتم له مقدمه مجلد طالب الحديث لازم يقرا المقدمه دي ليه لانها في تراجم الائمه الاكابر اللي هم اساتذه علم الحديث فبيذكر في ترجمه ابيه اللي هو مين ابو حاتم الرازي حد عارف اسمه محمد بن ادريس الشافعي صح امال ايه الحنظلي الحنظلي برضه يا سيدي الحنظلي طب محمد بن ادريس الشافعي ده مين الشافعي الامام الشافعي الامام تمام كده آه روى في ترجمه ابيه قال ابو حاتم جاءني رجل من جله أصحاب الرأي له فهم وعلم جاءني بجزء كتاب يعني مكتوب فيه شوية أحاديث قال له قل لي رأيك في الأحاديث دي فقال له ده باطل وده كذب وده منكر والباقي صح والباقي ايه صحاح قال له وايه اللي عرفك أأخبرك صاحب هذا الجزء أن هذا كذب أو أن هذا باطل أو أن هذا منكر أكنت معه أأخبرك أحد عنه قال له أما هذا الجزء الذي معك فلا أدري ما هو ولا من رواه ولكنني أعلم بما رزقت من علم إن ده كذب وده باطل وده منكر وهذه صحاح قال فجعل يتعجب خلي بالك ان ده واحد من اهل العلم بس مش مشتغل بالحديث مشتغل بالفقه قال لك من جلة اصحاب الرأي ها وكان له فهم وعلم فقال له انت ايه عرفك قال له خد الاحاديث دي واذهب الى من يحسن ما احسن واساله هيقول لك اللي انا بقوله قال له زي مين قال له كأبي زرعة الرازي فالرجل مش مصدق الموضوع قام واخد بعضه رايح لمين لأبي زرعة الرازي فما قال عنه أبو حاتم كذب قال أبو زرعة باطل وما قال عنه أبو حاتم باطل قال أبو زرعة كذب وما قال فيه أبو حاتم منكر قال أبو زرعة منكر وما قال فيه أبو حاتم هي صحاح قال أبو زرعة هي صحاح فأمر جامع فأبو حاتم قال له الكذب والباطل واحد يعني هو كونه عبر عن الكذب بالباطل أو العكس ما اختلفناش لكن المنكر منكر والصحاح صحاح قال له قول لي بقى الموضوع ايه بقى الحدوته دي قال له كالرجل الصيرفي الصيرفي منسوب الى الصرافه عارفين مكاتب الصرافه بيشتغلوا في ايه دول في الجرجير ها اه بيشتغلوا في الجرجير طب ازاي ها الدولار اخضر ها اه بيشتغلوا في الجرجير في الازرق اهو بيشتغلوا في الجرجير وفي الاخضر والازرق والمنيل ها فصيرفي يعني شغال في الايه في الصرافه في الفلوس قال لك انت بتروح لواحد صيرفي بدينار الدنانير زمان كانت دنانير ذهب ونحاس والكلام ده فقال له انت بتاخد دينار وتروح للصيرفي يقول لك الدينار ده مزيف طيب أكان مع المزيف لما قعد يزيف الفلوس لا طب المزيف ده قال له ان الدينار ده مزيف لا امال عرفوا ازاي قال لك يوم كده رزعه كده على البنك ويسمع رنته رنة الذهب لها طنة معينة في الودن لا تخطئها أذن الصيرفي رنة الذهب المخلوط بنحاس برضه كذلك غير الذهب الخالص رنة النحاس الخالص مختلفة يبقى إذا الصيرفي ده لا, لا كان بيزيف ولا مع المزيف ولا المزيف قال له أنا زيفت فلئن سألت هذا الصيرفي كيف عرفت الدينار المزيف من الحقيقي قال هو علم رزقته خلاص قال لك بتروح للجوهري بفص ياقوت يقول لك ده مش ياقوت ده زجاج طب عرف ازاي يقول لك علم رزقته قال كذلك نحن هذا علم رزقناه الحاكم النيسابوري رحمه الله في علوم الحديث لخص لك بقى راس مال العالم اللي زي ابي حاتم الرازي قال لك ومعرفه المعلول عندنا انما يكون بالحفظ والفهم والمعرفه لا غير في غير كده عشان كده تقصر عباره الناقد عن ذكر الدليل واحد عنده فراسه جامده شايف واحد جاي يقول لك الراجل ده كذاب طب عرفت ازاي يقول حاجه كده في قلبي هي كده حاجه وقع في قلبي كده كذاب وبعدين تقعد تحقق وراه وتمشي وراه وتمشي وراه وتكتشف ان هو ابو لمع دي فراسه كذلك دي فراسه طب الفراسه دي تيجي ازاي تيجي بقى بكثره المداومه على مطالعه الاسانيد والعلل والفهم لعبارات العلماء السابقين بحيث انك عايش معاهم ليل نهار وانا يمكن قلت لكم قبل كده وانا بحضر في محاضرات الشاذ كل احلامي كانت رواه الحديث لم يمر يوم من الايام الا وانا مع ابن عيينه ومعمر ومالك على وجه الخصوص ثلاثه دول لان كنا اتكلمنا قوي كتير قوي في في, في روايه هؤلاء الثلاثه فمن كتر محبتك لهؤلاء يطلعوا لك في الايه؟ يطلعوا لك في المنام. فطالب الحديث لازم يبقى كده مع العمر. مع العمر اللي هو يعين على الاستقراء، يعين على كثرة الايه؟ على كثرة القراءة. عشان كده واحد كما روى الحاكم النيسابوري في علوم الحديث قال مين لأبي زرعة الرازي؟ قال يا أبا زرعة كيف تعللون الحديث؟ كيف تعرفون علة الحديث؟ قال تسألني عن حديث فأذكر لك علته ثم تذهب إلى ابن وارة محمد بن مسلم ابن وارة صاحب الإيه ها الحاجة اللي ها لا أنا أنتوا عارفين محمد بن مسلم بن وارة ده كان له قصة مع أبي كريب ومحمد بن العلاء لا اللي ابن محمد بن العلاء طرده بره ها فاكرين ولا نسيت محمد بن مسلم بن وارة ده كان يقول أنا صاحب الرحلتين رحلة المشرق ورحلة المغرب فدخل على أبي كريب محمد بن علاء قال له ألا تعرفني قال له لا قال له أنا صاحب الرحلتين قال الرحلتين وما أدراك ما الرحلتين والله لا حدثت قوما أنت فيه وطرد ها كان فيه بأو كان فيه كبر كده وتيه محمد بن مسلم بن وارة قال أبو زرع قال له تسألني عن الحديث أقول لك علته تروح لابن وارة برضه لأنه إمام كبير وما تقولوش أنا قلت إيه وتسأله عن نفس الحديث خلاص وتروح لأبي حاتم الرازي وتسأله عن نفس الحديث فإن اتفقت كلماتنا هو المنكر وده المنكر وده المنكر فاعلم حقيقة هذا العلم وإن اختلفت كلماتنا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده فالرجل قام سأله عن حديث قال له مثلا منكر راح لابن وارة قال له ما تقول في الحديث الفلاني قال له منكر راح لأبي حاتم الرازي ما تقول قال منكر فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام إلهام إلهام مش زي إلهام الصوفية والكلام ده حدثني قلبي عن ربي والكلام ده لا هو إلهام وفراسة ترجع إلى ممارسة مش سمك في مية وتتاخد فهلوة كده وجدعنة لا علم الحديث لا يستقيم لفهلوي خلاص علم الحديث لا يستقيم لفهلوي ده علم الحديث ده عايز واحد يعني يتذل طول عمره يبقى ذليل عمال يطلب العلم وضيع حياته كلها في العلم لحد ما يستقيم له ايه؟ تستقيم لهذه الفراسه. يبقى اذا لما نسمع كلام عبد الرحمن بن مهدي معرفه عله الحديث الهام. دي معناها الهام مرتكز على ايه؟ على ممارسه طويله واستقراء طويل. اذا الكلام عن عله الحديث كلام شائك المقصود بالعلة العلة القادحة اللي هي الظاهر ان الحديث في الظاهر كده صحيح لكن هناك علة خفية لا يدركها إلا أهل الحديث المتمرسون عليه الحاكم النيسابوري نوع أجناس العلل إلى عشرة إلى عشرة إحنا هنذكر الجنس الأول من الأجناس اللي الحاكم ذكرها في هذا المجلس وكل مجلس هنحاول نذكر جنس جنسين بحيث ان احنا نخلص يعني العلة في اربع محاضرات ولا حاجة لان كل ده هنرجع له تاني ده احنا بس ايه بنشرح تعريف الحديث الصحيح وبعدين هنرجع بعد كده الى كل نوع من انواع الاحاديث على حده وهنذكر له ان شاء الله امثله كثيره بحيث يحصل للطالب تصور لما نجيب مثلا نتكلم عن المنقطع المعضل المدلس المسوى المرسل المنكر الباطل الكلام ده كله ح... يعني نجيب له امثله كثيره بحيث ان احنا نعين الطالب على تصور كل نوع من انواع الحديث. آه الحديث الاولاني او العله الجنس الاول من اجناس العلل آه مثل له الحاكم النيسابوري بالحديث المشهور الذي صححه الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك وان كان يعني كما يقول الحافظ بن حجر غفل فادرجه هنا وجعله مثالا للعله ونسي انه معل واورده في المستدرك على انه صحيح على شرط مسلم حديث يرويه حجاج ابن محمد الاعور عن ابن جريج قال اخبرني موسى ابن عقبه المدني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح واسمه ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك الا غفر الله عز وجل له ما كان في مجلسه هذا اللي هو الحديث المشهور بكفاره الايه؟ بكفاره المجلس. الحديث ده الحاكم قال في علوم الحديث هذا حديث من تامله لم يشك في انه صحيح او من شرط الصحيح غير أن له علة فاحشة. طيب الإسناد حجاج بن محمد الأعور طبعا الحاكم قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب محمد بن يعقوب أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور كل دول أئمة اللي أنا عمال أقول أسمائهم دول أئمة عن قال حدثنا ابن جريج في رواية قال حدثني موسى بن عقبة عشان ما فيش حد يقول ابن جريج مدلس وقد عنعن أو حدث أو خلاص حدث ابن جريج إمام طبعا حجاج محمد الأعور إمام ثقة يعني ابن جريج ثقة موسى بن عقبة ثقة سهيل بن أبي صالح ثقة أبوه ثقة أبو هريرة رضي الله عنه خلاص كده الإسناد ده إيه أخباره ها يعني لما نحب نطبق عليه شروط الحديث الصحيح اتصال السند متصل ولا لا في الظاهر كشفت انا الملعون ها الرجال ثقات ولا لا الرجال ثقات ضابطون ولا لا ضابطون خلاص عشان كده الحاكم قال ما فيش حد يبص للحديث ده الا يعرف انه صحيح غير ان له علة فاحشة العلة دي لها قصة القصة دي رواها احمد بن حمدون القصار ابو تراب وابو حامد له كنيتين خلاص ابو تراب الاعمشي او ابو حامد الاعمشي وانما قيل له الاعمشي لانه كان يجمع حديث الاعمش فيحفظه كان له حفظ الحديث الاعمش حتى ان ابو احمد الحاكم قال ان ابن خزيمه رحمه الله كان في مجلس من مجالسه دخل ابو تراب الاعمشي فقال له يا ابا تراب اسرد علينا كم روى الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد فكر بقى وجعل ابن خزيمة يتعجب من حفظه خلاص فأحمد بن حمدون القصار ده قال كنت بنيسابور عند محمد ابن إسماعيل اللي هو مين البخاري فألقى عليه رجل هذا الحديث ما تقول في حديث رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة وساق الحديث فقام الإمام مسلم قال للبخاري تعلم حديثا في الدنيا بهذا الإسناد كهذا الحديث يبقى مسلم سلكه ولا لا مسلم رآه صحيحا ولا لا رآه صحيحا ها ليه لانه قال له عندك اسناد احلى من كده في الدنيا كلها فقال البخاري الا انه معلول قال فارتعد مسلم وقال لا اله الا الله ما هي قال البخاري استر ما ستر الله قال فالح مسلم عليه وكاد ان يبكي عشان يعرفوا ايه يعرفوا علة هذا الحديث شوف بقى الجماعة بتوع زمان الأئمة الكبار شفرة كده كلموا الشفر قال له ايه قال له رواه موسى بن إسماعيل عن وهيب اللي هو ابن خالد يعني عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله الحاجة دي شايف انها مهمة قوي تعرف مسلم لما البخاري قال له الكلمتين دول اللي انت مبلم قدامهم مش فاهمهم انت عارف مسلم قال له ايه قال له دعني اقبل قدميك يا استاذ الاستاذين وطبيب الحديث في علله اشهد انه لا يبغضك الا حاسد قال له بقى عايز يبوس رجله علشان قال الكلمتين دول اه الكلمتين دول هم اللي فيهم الشفاء هو الكلمتين دول بقى اللي بينوا علة الإسناد اللي هو جرى على ظاهره مسلم والترمذي والحاكم ها أحسنت ها أحسنت أنا هفوتها لك ماشي قال له ايه البخاري قال له رواه موسى بن اسماعيل ابن اسماعيل ايه ابو ذكي كنيته ابو سلم من مشايخ البخاري ها من كبار مشايخ البخاري رواه موسى بن اسماعيل عن وهيب بن خالد عن سهيل بن ابي صالح عن عون بن عبد الله قوله يبقى الكلام ده من قول عون بن عبد الله لا كلام ابي هريره ولا كلام النبي عليه الصلاه والسلام طيب اللي معاه كراسه وكتب الاسناد ده او اللي حفظ دلوقتي في اسنادين اهو صح مين الراوي المشترك في الاسنادين سهيل بن ابي صالح جميل يبقى ادي سهيل خلاص تحتيه مين في الاسناد الاول موسى بن عقبه خلاص وتحتيه مين في الاسناد الثاني وهيب بن خالد خلاص كده يبقى انا عندي موسى ووهيب هم والاثنين طالعين على مين على سهيل يبقى انت كده تتخيل مثلث اهو عند النقطة الأولانية موسى بن عقبة عند النقطة الثانية وهيب بن خالد شد ضلعين كده واطلع على رأس المثلث تلاقي مين سهيل بن أبي خالد اعمل مثلث مقلوب فوق سهيل مين أبوه في الإسناد الأولاني ومين في الإسناد الثاني عون بن عبد الله يبقى أنا عندي مثلثين راكبين بعض بس من الإيه من اللي الذروة مثلث كده ومثلث تاني التقى معاه في النقطة يبقى في مثلث كده ومثلث التاني مقلوب فهمتوها ولا ولا أعيد نشرح بقى أحسن مثلثات والكلام ده ها طيب يبقى أنا إذا عندي موسى عن سهيل عن مين عن أبيه عن أبي هريرة والإسناد الثاني وهيب بن خالد عن سهيل عن عون بن عبد الله يبقى انا اول حاجه هشتغل فيها هعمل تعارض ما بين اللي تحت ما بين موسى ووهيب مين اثبت انا عايز اشوف مين اللي غلطان او روايه مين اللي تمشي البخاري قال ايه بقى قال ان موسى بن عقبه لم يسمع من سهيل طب دي انت تجيبها ازاي دي ما يجيبهاش غير البخاري اذا العله دي خفيه ولا لا تعرف انت تجيبها ما تعرفش تجيبها اهي دي بقى العله يبقى الظاهر ان الاسناد ممتاز اسناد رجال ثقات واذا احنا انغرينا فيه فوالله احنا معذورين اذا كان مسلم رحمه الله مع امامته راى انه جيد والترمذي مع امامته رأى أنه جيد وابن حبان مع إمامته رأى أنه جيد فلما نقع في النقرة فأنا معذور يبقى إذا دي علة خفية لا مدخل للجرح فيها لا تعرف تجيب كتاب وتفتح عشان تشوف ده ثقة ولا مش عارف إيه والكلام ده دي ما ينفعش فيها غير العلماء الكبار بقى ينصوا بقى طب الكتب اللي تنفعنا في المسألة دي كتب إيه كتب المراسيل كتب الإيه المراسيل زي كتاب مراسيل ابن ابي حاتم والكتب التي تعنى بهذه الابحاث زي تاريخ البخاري الكبير بس تاريخ البخاري الكبير ده عايز واحد عنده مخ ها ما يكونش لحم راس بس اللي في دماغه عايز واحد عنده مخ بيفهم لان طريقه البخاري زي الطريقه اللي انت سمعتها دي يجيب سند ويقوم جايب سند تاني وراه مضيعه بس ما يقولكش انت بقى تفهم بقى من طريقه البخاري ان لما جاب السند الثاني ضرب الاولاني طريقه المحدثين القدامى انه بيتكلم بالشفر مش لازم يحكي لك كده العلل اللي يعملها حدوته زي الدرقطني الدرقطني العلل بتاعته حدوته كبيره قوي قوي واللي عايز يستمتع بالقراءه لو هو رجل محب الحديث يجيب علل درقطني يقعد يقرا فيها بس كده إذا ارتقى ذوقه وفهمه يدخل على علل ابن أبي حاتم يلاقي بقى الشفر على أصوله علل ابن أبي حاتم بينقل التعليل عن أبي حاتم وأبي زرع إنما الدار قطني راعى أم يعني إن إحنا نفهم فقعد يفصل بقى يجيب الطريق ويجيب أسانيد ويطنب في ذكر الأسانيد بخلاف أبي حاتم وأبي زرعة كان يقول كلمة ونص كده وأنت تقعد تدور على مراد أبي حاتم وأبي زرعة لو أنت محقق جيد يعني تكتب 10 15 صفحة علشان تبين إنه قال منكر قال منكر ليه منكر تقعد بقى تمشي زي ما الدار قطن بيعمل خلاص كده يبقى لما قال أنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل ها يبقى دي العلة بقى اللي مسلم عشانها قال له دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين لأن دي علة ما ينفعش يقولها غير البخاري ما تتقالش في كتب إلا إن واحد اختلط الحديث بشحميه ولحمه وعرف موسى بن عقبة سمع ولا ما سمعش ويقيم الدليل على إنه لم يسمع برغم إيه أن موسى بن عقبة مدني وسهيل بن أبي صالح مدني فأنا لو صححت الإسناد أقول مدني عن مدني يبقى قال لك لم يذكر سماعا الجماعة الآخرون قال لك لا مدني عن مدني هنمشيه فيبقى الجنس الأول اللي الحاكم مثل له إن هذه علة قادحة وليس للجرح فيها مدخل هذا الحديث طبعا اللي يقرأ بقى في نكت العراقي على ابن الصلاح هيلاقي ان العراقي بينفي الحكايه دي من اصلها حكايه دعني اقبل قدميك يا استاذ الاستاذين وبتاع قال لك ما حصلتش طب ايه بقى حجه العراقي روايه الحاكم الحقيقه روايه الحاكم ليه شوف لفظ الحاكم بيقول ايه واعتراض العراقي كان سببه ايه الحاكم هنا بيقول في الروايه بتاعته لما مسلم سأل البخاري عن الحديث ده قال البخاري لا أعلم في هذا الباب في الدنيا إلا هذا الحديث فالعراقي قال ازاي البخاري يقول الكلام وقد روى هذا الحديث بلفظه ثمانية من الصحابة أنس وعائشة وابن مسعود والسائب بن يزيد وآخرون ثمانية فالبخاري يقول لا أعلم في هذا الباب في كفارة المجلس حديثا في الدنيا إلا حديث أبي هريرة وفي كمان ثمانية من الصحابة رووا الحديث قال لك الكلام ده مش ممكن خلاص واتهم أحمد بن حمدون القصار الراوي عن مسلم الحكاية الحافظ بن حجر دفع الكلام ده وغلط شيخ العراقي في المسألة دي وقال إن الحاكم هو اللي غلطان هو اللي غلطان في ذكر الرواية وإلا فقد رواها اثنان عن احمد بن حمدان القصار واحد اظن ابو محمد المخلدي ده عند ابو يعلى في الارشاد وواحد اخر عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الاثنين رووا الحديث ده عن احمد بن حمدان القصار باللفظ الاتي وخلي بالك شوف الفرق بين اللفظين اللفظ الاولاني ايه اللي الحاكم قاله قال له لا اعلم في هذا الباب في الدنيا حديثا غير هذا سامعين الكلام فاهمينه شوف اللفظ الثاني بقى اللي تواطأ اثنان في روايته عن القصار قال البخاري ايه لا اعلم في الدنيا في هذا الباب اسنادا احسن من هذا احسن من هذا بهذا الاسناد يبقى البخاري خص هذا الاسناد بعينه انما روايه الحاكم خصت حديث ابي هريره اصلا كله يبقى روايه الحاكم ذكرت الحديث اما روايه الاخرين ذكرت الاسناد عشان كده لا يستدرك على البخاري يعني لو الحافظ العراقي وقف على هذه الروايه ها او فتش يعني لما اعترض على هذه الحكايه من اصلها فعشان كده برضو ايه اللي يقرا في نكت الحافظ العراقي هيقابله هذا الاعتراض فيعلم يعني وهاءه وقد بين وهاءه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب النكت على ابن الصلاح وهو من امتع الكتب في هذا الفن. لكنه لم يتمه رحمه الله، مات قبل ان يتم هذا الكتاب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي